كربتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة كنت أتمنى في هذا اللقاء أن أرجع إلى موضوعي الذي بدأته وهو ضوابط التكفير عند أهل السنة لأن هذا الباب يحتاج إلى عرض ومناقشة بحوار هادئ لنصل إلى الصواب في مسألة هامة من مسائل العقيدة ألا وهي ضوابط التكفير عند أهل السنة لأن من الناس من يكفر بلا علم ومن الناس من ادعى إسلام قوم حكم عليهم القرآن وحكمت عليهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ليسوا على ملة الإسلام لكن الموضوع الذي أريد أن أطرحه الليلة ليس بعيدا عن الأحداث التي نعيشها التي الواحد منا ما يستطيع أن يفصل نفسه عنها رغما عنه لا بد أن يتكلم عنها لا بد أن يسمع عنها فهو يعيش واقعا حوله الناس تتحدث فيه يسمع عنه يتحرك فيه كيف لا نتحدث عن هذا الواقع وعن أزماته وعن مشكلاته كيف لا نربط هذا بإيماننا بربنا سبحانه وتعالى وما الذي ينبغي علينا أن نفعله تجاه هذه الأزمات وتجاه هذه المشكلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يختبرون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين والله تبارك وتعالى يعلم الذين صدقوا قبل أن يصدقوا ويعلم الذين كذبوا قبل أن يكذبوا لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يقيم الحجة على الخلق من أنفسهم حتى لا يكون للإنسان حجة بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى والفائز الرابح هو الذي يرفع راية الله ويعرف لماذا خلقه الله ولماذا أوجده في هذه الحياة ويسعى لمرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يعتقد أن الذي خلقه هو الله وأن المرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وأما الخاسر الذي غرته دنياه ومناه الشيطان وخدعته نفسه الأمارة بالسوء وأظهرت له الدنيا وجعلتها حلوة خضرة وجعلت الآخرة خلف ظهره فلم يسعى إلا لإرضاء شهوته ولم يسعى إلا لتحصيله الدنيا ولو كان ذلك على حساب الآخرة حينما أتأمل الواقع الذي نحياه أرى فيه أشياء عجيبة ربما تكون أحيانا منا كدعاة إلى الله وربما تكون من جمهور الناس وربما تكون من الثلة المثقفة أو ما يسمونهم بالنخبة وربما تكون اتجاه المسؤولين حينما أتأمل واقع القوات المسلحة حينما أتأمل واقع الشرطة حينما أتأمل واقع النيابات حينما أتأمل واقع القضاء ترى في الحقيقة مع كل فئة مع كل طائفة ترى واقعا عجيبا ترى واقعا غريبا واقعا يريد من الجميع أن يصدق مع نفسه وأن يقوم بما عليه ودعوني معكم في حوار هادئ لو أننا فتحنا بابا كباب القضاء مثلا على سبيل المثال بابا كباب القضاء والقضاء ينبغي أن يكون عادلا ونحن نرى جميعا كلمة على المحاكم هذه الكلمة مكتوبة نرددها ونجعلها أحيانا في لافتات ونقولها كشعار ومنا من يعتقدها معتقدا بداخله لكن ربما لا تكون واقعا حيا حتى بداخل هذه الأماكن على المحاكم العدل أساس الملك العدل أساس الملك هذه العبارة حينما أتأملها وأرى كيف أن الله تبارك وتعالى بشع الظلمة وحرم الظلم حتى على نفسه سبحانه وتعالى وبشع الظلم في نفوسنا وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وتعالى وتأمل الظلم الذي في المجتمع ليس من الضروري أن يقع الظلم في الأماكن التي لابد أن يكون فيها العدل وأن تقيم العدل بين الناس أنا لا أقول بأن القضاة معصومون مع احترامي لهم بل هناك من القضاة من يظلم وهناك من الأفراد من يظلم وهناك من الجمهور من يظلم والله أقام الكون على العدل وأقام الدنيا على العدل وأمر سبحانه وتعالى بالعدل ولحبه في العدل جل جلاله أخبر أنه يحب العادلين فقال في كتابه العظيم وأقسطوا وأقسطوا فعل أمر والأمر عند جمهور الأصوليين يفيد الوجوب حيث لا قرينة صارفة الله يقول اعدلوا اقسطوا اقسطوا يعني اعدلوا لأن قسط الفعل الثلاثي قسط بمعنى ظلم وجار ومنه قول الله تعالى في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة يعني الظالمون الجائرون كانوا لجهنم حطبة لكننا نتكلم عن الفعل الرباعي أقسطه الهمزة الأولى فيه تهم تسمى بهمزة السلب أو همزة النفي جعلت الفعل بدلا من أن يكون المعنى الظلم بهمزة السلب والنفي هذه أصبحت الكلمة بفعلها أو بالأربع حروف تكون بمعنى العدل أقسطوا يعني اعدلوا أقسطوا ثم رغبنا فقال إن الله يحب المقسطين إن الله يحب العادلين سبحان الله لو أننا عدلنا في كلامنا في شاشات الإعلام إذا تكلم داعية اعدل في الكلام إن هاجمت أحدا اعدل في كلامك كن عدلا في كلامك إن خرج إعلامي أو مذيع على هذه الشاشات فاستضاف أحدا عليه أن يعدل عليه أن يعدل وأن يتكلم بالعدل لا بالتلفيق ولا بالاتهامات ولا بالافتراءات الناس يظلم بعضهم بعضا وتحزن أكثر أكثر حينما تعلم أن الناس الذين أنيط بهم إقامة العدل بين الناس الذي ينبغي الذي نذهب إليهم حينما يكون عندنا مشكلة وننتظر من هؤلاء القضاة جميعا إذا تكلموا إذا حكموا إذا فعلوا شيئا أن يعطونا الصورة الحقيقية للعدل أن يطبقوا فينا العدل تحزن حينما ترى بعض هؤلاء يحيدون على عن العدل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنت أسمع عبارات أن القضاة لا علاقة لهم بالسياسة أن القضاة لا يقحمون أنفسهم في السياسة ولا يدخلون أنفسهم في الصراعات السياسية أما على أرض الواقع فإننا نرى عجبا من كثير من القضاة وهنا أتذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول عليه الصلاة والسلام مخوفا للقضاة مخوفا للقضاة ومرغبا للعادل منهم وربما تكون أنت أيضا من القضاة أنت ربما إذا قضيت في بيتك بين ث... أو في عملك بين اثنين قضيت في بيتك بين ولديك بين ابنيك هذا نوع من القضاء أيضا لأن القضاء هو الفصل بين الخصوم وقطع النزاعات بتوضيح حكم الله سبحانه وتعالى وتبيين الحكم الشرعي كما يذكر أهل العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة وددت والله العظيم أن يسمع كل القضاة هذا الحديث هم يعلمون الحديث وأغلبهم يعلم الحديث ويحفظه لكن كيف نطبقه كيف نجعله على أرض الواقع لماذا هزت الآن صورة القضاء بين الناس لماذا لماذا شوهت صورة القضاء لماذا هناك من يقحم نفسه في باب ليس له القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة يا الله اسمعوا إخواني وأخواتي قاضيان في النار وقاض في الجنة القاضي الذي في الجنة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام رجل عرف الحق وقضى به عرف الحق ولم يقل بخلافه عرف الحق ولم يكذب عرف الحق وقضى به فهو في الجنة طب والاثنان الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما يستحق النار فقال عليه الصلاة والسلام رجل قضى بجهل لم يعرف الحق ولم يطلع على الحق وقضى بين الناس بجهل رجل قضى بجهل فهو في النار لا اسمع الذي في النار أيضا ورجل عرف الحق وقضى بخلافه عارف الحق فين لكنه يقضي بخلافه تعجبت, تعجبت جدا من رئيس نادي القضاء المستشار أحمد الزند قال له انتوا تعرفوا أنا عارف الآن أول ما أنطق بالاسم هناك من الناس من يؤيد ما يفعله لكن أنا أعلم يقينا أن كثيرا من الناس إذا سمع سيرة هذا الرجل الآن حتى أنني سمعت من ضمن العبارات أحمد يا زند أحمد يا زند إحنا ورق لو رحت الهند أو نحو هذه العبارات بقت شعارات هجوم انتوا إخواني وأخواتي انتوا عارفين إن المستشار أحمد الزند في يوم من الأيام وكان في الحج ولابس ثياب الإحرام ومحرم لله نطق بكلمة حق أريد أن أذكره بها عارفين نطق بإيه؟ كان المستشار أحمد الزند بيطالب بتطبيق الشريعة أنت بتقول إيه؟ اسمعوا مني إخواني وأخواتي أنتوا تعرفوا أن المستشار أحمد الزند كان بيطالب بتطبيق الشريعة؟ بالفعل طب نسمع مع بعض هو بيقول إيه؟
عندنا في قانون العقوبات بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية ومن هنا نتوجه إلى المشرع المصري لكي يخلصنا من هذه المخالفة التي تكاد تودي بنا والعياذ بالله إلى التهلكة نعم وأن يكون قانون العقوبات المصري من أوله من ألفه إلى يائه قانونا إسلاميا بحتا وكما تعلم فإن القانون العقوبات فيه تنقسم إلى حدود وتعازير الحدود في مصر معطلة بعض الشيء وأما التعازير فلا مشكلة فيه نتمنى كما حلت المشكلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية نص وحيد في قانون العقوبات يتصدر بأن تطبق في شأن الحدود أحكام الشريعة الإسلامية
يا سلام سمعتوا الكلمة دي والإنسان قريب من ربنا ولبس ثياب الإحرام نفسه يطبق الشريعة أنا بسأله الآن القضاة الذين يؤيدون المستشار أحمد الزندي فيما يفعله الآن على الساحة السياسية والصراعات الموجودة يا ترى بتؤيده فيما يقول وهل يستطيع أن يقول في الإعلام وأن يقود الآن القضاة وأن يقود الآن القضاة من أجل تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى كما كان يطلب هو هو نفسه يطلب هل يستطيع أن يقودها الآن؟ طيب خلوا المستشار أحمد الزند يقود هذه الحملة الآن حملة تطبيق الشريعة في مصر وأنا عايز بقى أعرف الإعلام اللي انتوا عارفينه للأسف هنشوف ماذا سيقول عن هذه الدعوة أنا بطلب من حضرتك مش أنت الكلام اللي أنت بتقوله ده كنت مقتنعا به وأحسنت قولا هذا كلام الله إن الحكم إلا لله هذا كلام الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أنا أريدك أن تتبنى هذه القضية وأن تجعلها بالنسبة لك قضية القضايا وأن تقود مصر وأن تقود قضاء مصر ومحاكم مصر إلى شريعة رب العالمين الغراء إلى الشريعة الكاملة السمحاء وحضرتك هتتفرج يا مستشار أحمد الزند هتتفرج الإعلام هيواجه الكلام ده إزاي جرائد وإذاعات وفضائيات نشوف هيواجهوك إزاي هيأيدوك ويرفعوك ويمشوا وراك أم أنهم سيهاجمونك أم أنهم سيعترضون عليك في دي لا كان نفسي إن الكلام ده هو اللي يقوده المستشار أحمد الزند في هذه التو... في هذا التوقيت لا أن يقود غيره هل يا مستشار أحمد الزند أنا عايز أسأله سؤال هل يا ترى من الشريعة اللي أنت بت... عايز تطبقها وعايز تخليها في المحاكم هل منها ما يحدث الآن اللي أنت بتعمله الآن يوافق شريعة الله ويوافق أحكام الله ومسألة في منتهى الخطورة عارفين إيه هي وأنا زعلان سامحوني زعلان إن أنا هعرضها بس أنا مضطر إن أنا أعرضها عارفين إيه هي ينفع المستشار أحمد الزند وهو في نادي القضاء مع مجموعة من القضاء يتكلموا على اللي هيتعين في القضاء فيكلمهم على تعيين أبنائهم ويتكلم ويقول زي ما هتسمعوا دلوقتي ناس بتقول له الناس اللي متقدمة جايبة 65% فيما فوق فطبعا هيستثنوا من الكلام ده أبناء المستشارين ومعاهم 40 بنت وولد على حد اللفظ والتعبير اللي قالوه والزند بيطمنهم إن أبناء المستشارين هيتعين توريث في في القضاء توريث هذا كلام موجود سآتي إليك الآن ببعض هذه الأدلة وهنسمع الآن هذا الكلام توريث آه ده هو نفسه بيقول بنفس العبارة كده لبعض القضاة اللي حواليه بيقول أنا ما يهمنيش إيه العواقب أنا هعمل كده وما يهمنيش إيه العواقب يتظلموا أو يطعنوا إن شاء الله إن شاء الله تقوم ثورة تانية من جديد يعني أنا هعمل اللي أنا عايزه هنورث القضاء ابنك هيدخل وبنتك وعايزين يتظلموا ويطعنوا يقوموا بثورة من جديد أنا ما بيهمنيش إيه العواقب فواحد من الحاضرين بيكلمه بيقول له ده في إن الوزير ملا بيان في التليفون ووجه أربعة من المتقدمين من بينهم بنت أخت كمال الجنزوري وفي النهاية واحد بيقول للمستشار الزند بيقول له انت اللي عملته والله العظيم ما حد يعمله وده كفاية حتى لو ما تعينوش وقروا الفاتحة على كده مش بتكلم الآن على قراءة الفاتحة في مثل هذه الأمور وقالوا له الملف في إيد حضرتك وربنا من فوق اللي صور هذا الكلام وهذا اللقاء واحد كان بيصوره خلسة دون أن يشعر أحد هل هي دي الشريعة وهذه هي النزاهة المطلوبة وده اللي ينبغي أن يكون وأن يقوله المستشار أحمد زين لا اسمعوه انتوا اسمعوا الفيديو وأرجو أن تركزوا في الكلام اسمعوا إيه اللي هيحدث
تقول حتى أو طاعة أو تضاد أنا علومي مش هعوقبها تعليم نفس الطاعة هعوقبها ليه؟ إن شاء الله الثورة تكون من جديد الله يرجع والكشف يتبادل بيبدا فيه قدامي لغايه ما لغايه ما ولما اولادهم اه بس العاده حتى لو هم لهم مصلحه يبقى في اولاد حتى هم لما لهم مصلحه هم شرف هم شرف زي الجسم على لازم الهول في التليفون يا ريس ملاله بنات التليفون واكتفى بهذا وضع الله هو ان هو الوزير عمل كده وكان طالع من عنده ملل نعم سمعت وجه التحليل أربعة أربعة ولا كده؟ أربعة أنا سمعت ثلاثة أقول تمام ثلاثة أقول ثلاثة أقول ما أنا أقول أنا ان تعرف مع الوكيل وفضلك وتعاطفك يا سعاده الرئيس وما وصلنا انت اللي عملته اقسم بالله ما هو علم وحتى ربك على الولاد بتاع اولاد ده نعم مش هتكلم نستقبل هذا كله من ربنا يدرك ربنا
كان الموجودين بيعلنوا ان المتقدمين للتعيين في النيابة في المقطع اللي فات حاصلون على تقدير 65% فيما فوق وتم استثناء أبناء المستشارين من هذا الرقم ومعاهم 40 بنتا وولدا الفيديو ده وهم قاعدين بيتكلموا علشان يبقى التعيين في القضاء من أولاد أبناء في النيابة من أبناء المستشارين حتى لو كان على حساب بقية الطلبة فقاعدين بيسمعوه فواحد يعني كأنه بيقول له طب هنمشيها ازاي فالزند راح بيقول انا ما يهمنيش ايه العواقب يتظلمه او يطعنه ان شاء الله تقوم ثورة تانية من جديد فواحد بدأ يتدخل ان في مكالمة كانت مع الوزير وفيها بيان في التليفون وكان بيتكلموا على ان من ضمن المتقدمين بنت اخت كمال الجنزوري وبدأوا يتفقوا على هذا الكلام وواحد بيقول له انت والله اللي عملته ما حد يعمله حتى لو ما تعينوش يعني حتى لو ما تعينوش اللي انت عملته ده كفاية وقرأوا الفاتحة على كده وقالوا له الملف في ايد حضرتك اسمعوا الكلام ده كده في عند في الموقع الالكتروني بتاع المصريون فضيحة بالاسماء صديق الزند عين 22 من عائلته 22 شخص من عائلته بمحكمة طنطا كشفت مصادر قضائية بمجمع محاكم طنطا أن المستشار حسن حسين الغزيري أو الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا وأحد البارزين المؤيدين للمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قام بتعيين أكثر من 22 شخصا من أقاربه في محكمة طنطا 22 شخص يقوم بتعيينهم آه خدوا الأسماء اهي اللي متعينين في محكمة طنطا اسمعوا حسين جمال حسين الغزيري عبد الحميد جمال حسين الغزيري نهلة جمال حسين الغزيري ايه ده سلوى جمال حسين الغزيري لا لا لا, لا استنوا عدوا معايا حسين جمال حسين الغزيري طب ده ابن راجل اسمه جمال حسين اه وابنه التاني عبد الحميد جمال حسين الغزيري أي يعني اتنين ولاد جمال حسين الغزيري خد التالتة نهلة جمال حسين الغزيري لا خد الرابعة سلوى جمال حسين الغزيري أه. حنان جمال حسين الغزيري شلبي حسين شلبي الغزيري زينب حسين شلبي الغزيري عزيزة حسين شلبي الغزيري فاطمة حسين شلبي الغزيري باسم محمد الغزيري حسن محمد الغزيري فتوح محمد الغزيري مصطفى عبد اللطيف الغزيري مفرع عبد الغني الغزيري خالد شوقي الغزيري صفاء مبروك الغزيري علي إبراهيم الغزيري محمد عبد الرؤوف الغزيري أحمد محمود الغزيري حسين طه الغزيري فاطمة محمد طه الغزيري مبروك السيد الغزيري بسم الله ما شاء الله 22 شخصية في محكمة طنطا ده ده مين؟ ده ده الصديق اللي دائما بيؤيد ونفسه يرجع وبيقاتل نفسه يرجع عبد المجيد محمود مرة أخرى إلى النائب إلى منصب النائب العام عشان كده أنا كنت بتعجب من مقطع أخ من إخواننا المحاميين متضايق قوي من عملية التوريث ده رفق القضاء اللي مناط به العدل بين الناس لا اسمعوا اسمعوا الأخ ده هيقول إيه الأخ المحامي ده وشوفوا هو بيتكلم بحرقة والمذيعة عايزة تاخده الموضوع تاني لكن لأنه محروق من داخله شوفوه بيتكلم إزاي اتفضل
يعني حضرتك لك تعليق على طريقة تعيين النائب العام اللي بيعترض عليها وكلاء النيابة يعني حضرتك قلت ايه هم مش معترضين على شخص النائب العام هم محت... معترضين على طريقه التعيين طبقا لتصريحاتهم يا فندم اقول لحضرتك اهو انا اسمي عصام محمد رياض محامي رقم الكارنيه بتاعي 271 932 تقدير جيد دفعه 2003 قدمت حضرتك في النيابه اجتزت كل الاختبارات وما تمش قبولي وتم قبول زميلي في نفس الجامعه المستشار معتز عطاويه ابن المستشار اسامه عطاويه اللي في التفتيش القضائي هم بقى معترضين على ايه حضرتك معترضين سعادتك ان في الوقت الحالي في الدستور الحالي لا ابن المستشار مش هيبقى مستشار لان انا لو لقيت حد خد وظيفته بالواسطه من حق ان انا اتظلم وانا اخدها مكانه هم معترضين على كده لو هم لو هم معترضين على طريقه اختيار النائب العام تعالي كلموني على طريقه اختيارهم هم هم جم مين شريف بن زند سامح بيه عاشور سامح يعني هل الخطأ مبرر للخطأ؟
لا مش مبرر للخطأ رئيس الجمهورية في قانون السلطة القضائية الجديد هو اللي بيده تعيين النائب العام زي ما الرئيس السابق عين عبد المجيد محمود المجلس الأعلى للقضاء بيتم بيرشح ثلاثة بيتم اختيار الدستور الجديد اللي الرئيس عامله وهم مش موافقين عليه يعني الدستور الجديد هو اللي عمل لهم الطريقة دي هم اللي هو اللي عمل لهم اختيار النائب العام عن طريق المجلس الاعلى القضائي رشح ثلاثه والرئيس يختار واحد انما في قانون السلطه القضائيه الحالي القائم طب طب حضرتك ما تكلميني بالقانون في قانون السلطه القضائيه الماده 50 بتجبر الجمعيات العموميه للمحاكم ان كل سنه يتعين 25% من القضاه من المحامين محامين الاستئناف ومحامين النقد ليه ما بيعينوش ولا هم عينوا المستشاره تهاني الجبالي عشان صلاتها بالسيده سوزان مبارك لا دون إساءة لأحد أرجوك يعني خلينا كيف كيفية الخروج يا فندم خلينا نقول كيفية الخروج من هذه الأزمة دون إساءة لأحد.
اقول لحضرتك حاجه سياده النقيب الاستاذ سامح عاشور لما يجي السنه اللي فاتت في ازمتنا مع الساده القضاه لما كانوا عايزين يشيلوا الحصانه بتاعتنا السيد المستشار احمد الزند قال المحامين بلطجيه النهارده سياده النقيب نقيب محامين مصر المنتخب يطلع على نفس المنصه مع الراجل اللي كان بيقول علينا بلطجيه ولا عشان سياده النقيب ابن سيادته في 2006 اللي كان متهم ان في محامي بيمتحن مكانه لا ده على مسؤوليتي كان في محامي بيمتحن شكرا يا فندم شكرا لحضرتك هقول لحضرتك حاجه بعد اذنك خلينا في أسباب الوقفة وأزمة النائب العام.
طيب لا ما هو ده الفساد هي منظومه كامله سياده النقيب واقف مع النائب العام ليه؟ سياده النقيب عليه مطالبه في نيابه مصر القديمه ب 170000 جنيه عنوانه 6 ميدان النافوره المقطم جايب اجابه ازاي؟ عليه 170000 جنيه مطالبه اسمه سامح محمد عبد الله معروف عاشور الميزانيه بتاعت نقابه المحامين
لا حول ولا قوة إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أخذوا على يده والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم العدل الناس اللي أميت بيها العدل اللي أميت بيها أن تأتي بحقوق الناس هل نتوقع منها إن ممكن تبقى أزمة البلد إلا من رحم الله تتسبب في أزمة البلد وتتسبب في ظلم الناس وتتسبب في فتنة بين الناس أنا بتعجب جدا طب والله العظيم ده بعد مش الكل هناك وهناك هناك مستشار اسمه طارق صبري المستشار طارق صبري حكى قصة عجيبة جدا من مجموعة المجموعة اللي وكلاء نيابة وكلاء نيابة ناس أنيطت بها المسؤولية لإحقاق الحق وإبطال الباطل لرفع الظلم عن الناس عارفين عملوا إيه مع النائب العام لا أنا مش هتكلم اسمعوا اسمعوا نسمع نسمع بس المستشار ده وهو بيتكلم بيقول ايه بس عن وكلاء النيابة راحوا للم... للنائب العام عارفين بقى ان هي طريقة طلبوه وفرحوا بالاستقالة واتكتبت الاستقالة واللي كتب الخطة كانت اترسمت ازاي واتعملت ازاي وكانت بمخطط مين ومين اللي عمل كده سبحان الله انا بتعجب انا بتعجب يا جماعة في الله سنقف بين يديه ونسأل عنه بين يدي الله حينما نقف بين يدي الله مش هينادى عليك لا قاضي ولا وكيل نيابة ولا ضابط ولا, ولا شيخ ولا أي حاجة سينادى عليك باسمك وستأتي بمفردك بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول تعالى ولقد جئتمونا فرادى فرادى كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة حينما يأتي العبد فيقف بين يدي ربه فيسأل عن فتنة أشعلها عن ظلم ارتكبه عن حد تجاوزه حينما يسأل احنا ما بنجلس يا جماعة إلا من رحم ما بنجلس كده نفكر اللفظة اللي بنتلفظها دي هنحاسب عليها بين يدي الله الفعلة اللي بنتصرفها دي هي المسألة أصبحت دنيا وبس مش مهم الغلابة دول يروحوا فين المساكين دول يروحوا فين طالما ما هو في ناس خدوا بالكم يا جماعة في ناس مش حاسة بالمساكين ولا الغلابة اللي ما بقتش لاقية تاكل في ناس مش حاسة الراجل اللي مش موظف ولا الكلام دون وبيشتغل يوم بي بيومه والأحداث اللي بتمر بيه وما, وما يدور فيه الآن ليه؟ لأن في ناس بتاخد ألاف مؤلفة في ناس بتقبض بالملايين في ناس بتقعد في التكييف وتركب السيارات ولها وجهتها ولها منصبها انت تاكل ما تاكلش تجوع ما تجوعش تخبط دماغك في العيط الباب مش مهم مش مهم الكلام ده العبد لن يسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى انا اتمنيت ان اول ناس تطالب بالشريعة الاسلامية القضاة بتوع النيابة في ناس بتطالب منهم أنا عارف كده جزاهم الله خيرا لكن كنت أتمنى إن الصوت العالي يبقى هو ده الصوت العالي من كل موحد من كل مسلم مش أصبحنا أنت بتحارب دينك أنا ما بحاربش ديني مين اللي قال كده سامحني سامحني سيبك من سلفي وإخواني و... سيبك من كل الكلام ده خالص لا أحزاب ولا جماعات أنا بسألك أنت أنت فين من ربنا يا عمي أنا وحش الإخوان وحشين السلفيين وحشين خلاص كده أنت فين من ربنا أنت فين من دينك أين أنت حينما تقف بين يدي الله لن تسأل عن سلفيين ولا عن إخوان لن تسأل عن هؤلاء إنما عمن ستسأل هتسأل عن مين ستسأل عن نفسك كل نفس بما كسبت رهينه تعالوا اسمعوا يا جماعة مستشار بيقول ايه انظروا شوفوا مستشار احمد الزند بيعمل ايه وبعض القضاء بيعمل ايه وانظروا لبعض وكلاء النيابة بيعمل ايه برضه اسمعوا
حابب اعمل مداخلة عشان انا عايز اتكلم في نقاط جوهرية فيما يحدث الان
تمام اتفضل بس قولهم مع... ب... ب... باختصار سريع عشان الوقت طيب اولا انا هتكلم في الواقعة بتاعت النائب العام اتفضل و... والارهاب الضمني اللي اتحمل للنائب العام عشان ما نقولش ان دي استقاله دي ليست استقاله تمام اه ف... ف... وانا اشهد بالكلام دوت واتكلمت في مداخله وقلت الكلام دوت وكان موجود رئيس محكمه سوهاج و... وهو انهال عليا في ال... كان في قناه ال CBC او حاجه زي كده ان انا بتكلم فالراجل هاجمني هاجمني بطريقه غريبه جدا وكاننا لسنا زملاء ما اما يخش النهارده آه، وكلاء نيابه آه، معينين حديثا تمام و- و- و- ونحن نعلم آه، انه يعني وكلاء النيابه آه، ينقصهم اشياء كثيره عشان يقفوا الوقفه ديت لنائب عام وهو آه، رئيسهم و- و- ورجل مستشار و- و- وله خبرات في عالم المحاكم و- و- وتيجي بالطريقه ديت يعني لما يطلع وكلاء نيابه ويخش بمسدساتهم آه، على مكتب نائب العام ها ولما الراجل يستعين آه، بالامن يستعين بالامن فيجي آه، آه، وكلاء النيابه ي- ي- يطلعوا مسدساتهم آه، في قلب ال- ال- الحرم القضائي و- و- والراجل ما يلاقيش قدامه وعايز يطلع يعني النائب العام عايز يطلع من مكتبه طب هيطلع ازاي؟
لو في يطلع ازاي مسدسات قدام هذا الجو يبقى الجاهلي؟
الاستقالة هذا بطلت الجو تحت تحت الإكراه لو في مسدسات يبقى الموضوع ده منتهي
نعم اه يبقى باطل قطعا مفيش استقالة يعني انت متاكد ان كان في معاهم مسدسات او كان في الواقعة دي الواقعة دي الواقعة دي مسجلة الواقعة دي مسجلة أنا بتكلم في واقعة مسجلة و- و- واتعمل بيها محاضر فيها محاضر كمان موجودة رسمية دلوقتي إن وكلاء النيابة طلعوا مسدساتهم على النائب العام
يبقى المفروض ان الراجل هو طبعا بيتصرف عليه ده كان- ده الحصانة ده إرهاب عشان يعتبر- مستتر ضمني يعني و- و- وبعد ما يطلع الراجل من مكتبه أنت حضرتك لو شفت ال- يعني شو- شو- شفت الكاميرات وهي مصوره النائب العام وهو طالع الراجل طالع آه، ستة سبعة محوطينه وبعد ما طلع الراجل عشان بيسقفوا له يعني انا مش فاهم والله اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم هذا اقصاء للقضاء القضاء يقصي نفسه بنفسه من هذا المشهد انا بقول الكلام ده وانا وانا انا لا اخاف احد انا لا اخاف الا الله سبحانه وتعالى هذا اقصاء للقضاء لما يطلع شمال القضاء يعملوا كده راجل هو نائب عام نائب عام نائب عام هقولها تاني أي- انا عايز اسال سؤال واحد بس في الناس اللي بتتكلم دي يعني لما اقيل النائب العام بقرار رئاسي الدنيا قامت والدنيا مع ان ده الرئيس يعني يعني دوره الفصل بين السلطات هل دور وكيل النيابه دلوقتي هو الفصل بين السلطات عشان احنا نرسي هذا القرار ون- ونجزم بيه ونقول ان اللي عملوه ده صح يعني وكيل النيابه هو دوره الفصل بين السلطات يشيل يعني معنى ذلك إن- ده احنا دخلنا في دوامه ثانيه بقى ايه هي بقى ان النائب العام كمان لازم يجي على اهواء وكلاء النيابه اللي موجودين
اللي كان بيتكلم جزاه الله خيرا المستشار طارق صبري ينفع كده يا جماعة ده موجود في بعض من أنيط بهم إقامة العدل بين الناس معايا مواضيع كتيرة جدا عناوين كده بس في الأخبار ألمتني مش هقول لكم المواضيع لا. فضيحة قاضي من جبهة الزند يحاول وقف الاستفتاء اسمع واقرأ المقال فضيحة قاضي من جبهة الزند يحاول وقف الاستفتاء خطة الزند لإطاحة النائب العام اسمعوا لا أنا عايز أقرأ دي بقى المركزي للمحاسبات يسلم للقضاء الأعلى ملف فساد الزند وعبد المجيد المركزي للمحاسبات يسلم للقضاء الأعلى ملف فساد الزند وعبد المجيد الكلام ده موجود في عند المصريون التقى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمستشار هاشم جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقد وعضو الجمعية التأسيسية بمكتبه أمس بدار القضاء استمر اللقاء ما يقرب من ثلاث ساعات وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن المستشار هشام اللي هو المستشار هشام جنين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عرض على رئيس مجلس الأعلى القضاء الأعلى تقرير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال تكشف فساد النائب العام المقال عبد المجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام لتقديمها للنيابة المختصة للتحقيق في المخالفات والقضايا وأضاف المصدر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود التي أحالها له النائب العام المستشار طلعت عبد الله باتهامه بتلقيه رشاوي وتستر على قضايا فساد في بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام والذي كشف أن رئيس مجلس إدارة البنك المصري للتنمية سابقا كان يرسل رشاوي في صورة هدايا من أموال البنك إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي أو الدولي سابقا وأشار المصدر القضائي إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واتهمت التقارير كذلك المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضي منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود في تلك القضية والذي قام بتبديد المستندات بعد أن عكف المكتب الفني للنائب العام على دراستها إلى آخره يا خبر أبيض إلى آخر الخبر لا حول ولا قوة إلا بالله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مش دايما الحد مش دايما الحد هنقابل الله سبحانه وتعالى بتعجب قوي البلد محتاجة من يعمر من يصلح من يبني من يدفعها إلى الأمام من يقربها من ربها سبحانه وتعالى أكثر وأكثر يقول لك احنا كفرة احنا مش مسلمين يا عم أنا بقول قرب أكثر ده الله بيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا دو داوم قرب قرب زود إيمانك زعلان قوي من واحد يقول لك اتق الله زعلان قوي من واحد يقول لك الله وشرع الله واللي اتهامات تنزل عليه أنا بتعجب عايز أسألكم سؤال صح الدستور قال نعم حوالي 63% و8 من عشرة زي ما قالوا كده يعني الأغلبية لو كانت 63 دول و8 من عشرة هم اللي قالوا لأ يا ترى كانت الناس دي هتقول ان كلمة لا تتنفذ ولا ما تتنفذش انت عايز تقول ايه اصل انا سمعت نجيب سويرس مش عاجبه ومش معترف بالدستور ولا بال 63% وكسور امال عايز ايه اسمعوا انتوا وقولوا لي هو عايز ايه اسمعوا نجيب سويرس بيقول ايه
الدستور يتعمل ب 51 ولا 52 ولا 55 ولا حتى لو تزور بكره وعدوا 60 ما تجيش كده العمليه لو انتهى الدستور استاذ احنا مش انتخابات حزبيه النهارده حزب يجيب اكتر من الثاني ده نعم. دستور بيمثل كل القوى وكل التيارات لازم وكل التيارات متفق عليه ما يجيش بالغصب كده بالعافيه ومش هيمشي ومش هنعترف بيه وهنعمل ايه يعني طيب وانت مش هتعترف بيه
هو ما يمشيش ب 51 ولا 50 وبكره يزوروا والم... لازم توافق من الجميع مفيش حد هيتوافق فين الجميع اللي هيتوافق هو في حاجة الناس بتتفق عليها جميعا هو الذي ينبغي ولزوما علينا ووجوبا علينا أن نطيع شريعة ربنا وأن نطبق شريعة الله سبحانه وتعالى وسيأخذوا حقوقهم لكن أنا بتعجب لنجيب ساويرس مفيش دستور بيمشي بكده قال لها طب ما دستور فرنسا مشي بكام مش ب 51% يقول لك مفيش دستور بيمشي بكده ما اعرفش بيستغفلنا ولا بيقول ايه انا مش فاهم هو بيقول ايه وبعدين مين اللي بيزور انت عايز تعرف مين اللي بيزور عايز تعرف مين اللي بيزور هوريكم موقف للي كانوا عايزين يزوروا شوفوا واحدة نصرانية كانت بتعمل ايه اسمعوا وشوفوا عارفين دي بتعمل ايه دي حطت دي كتبت في الاستفتاء اللي هي عايزاه لا وبعدين في محضر بال- بالواقع يعني وبعدين جايه تحط الورقه في الصندوق عملت انها بتحطها وشالتها عشان تبقى الورقه الدواره اللي هم عمالين يقولوا عليها عشان تبقى ورقه دواره مين اللي بيزور مين اللي راح يزور اسمعوا كده القبض على قبطي باكتوبر يحاول التصويت مرة أخرى في الاستفتاء القبض على قبطي باكتوبر يحاول التصويت مرة أخرى في الاستفتاء كشف قاضي المدرسة الشاملة التابعة لقسم ثاني أكتوبر أحد الأشخاص ويدعى ميخائيل يعقوب جرجس صمويل ورقمه القومي من اليمين 95 آه، 5002 22 11 40 26 أثناء محاولته التصويت للمرة الثانية وتم القبض عليه وتحرير ما وتحرير محضر بذلك أنا مش عارف هم عايزين إيه لماذا يريدون إشعال البلد وأنا خدوا بالكم برضه عشان للعدل وللأمانة أنا مش بتكلم برضه على كل النصارى يعني انت جبت لنا واحده عايزه تعمل ورقه دواره من النصارى ومحضر للنصارى يعني كانوا النصارى نازلين يزوروا لا في من النصارى اللي طلع وبيأيد مرسي وطالعه بالسليقه كده لا ما فيش حد بين انت زعلان ان في حد منهم بيأيد مرسي انتوا زعلانين ان في نصارى بتأيد مرسي لا اسمعوا انتوا وشوفوا بنفسكم شوفوا شوفوا الموقف ده مرسي سوا سوا سوا الدكتور مرسي الدكتور مرسي يا انا حاج.
مسيحيه وانتخبت الدكتور مرسي ليه- ليه؟
لان عنده ذمه ودين وضمير وطيب بس وجدع.
بيقولوا ان كل المسيحيين اللي وجدع.
جايين امتحانات من الكنيسه بيقولوا لا لا كنت ملقط عنهم طب وليه قلت نعم يا حاج نعم عشان طيب وعارف ربنا وبيصلي وعارف ربنا محترم ومحترم مرسي وده خليها خربانه ملهاش عمران حاجه كده اهو اهو انا مسيحيه والله والله علمت على الزرقاء طب صح و- واخبار جوزك يا حاجه صح.
واولادك والبيت عندك حلوين الحمد لله الحمد لله وجوزي ميت ربنا يرحمه.
معايا اولاد خمس صبيان و- ربنا يبارك لك فيهم يا حاج وبنتين
اسمك ايه بقى يا حاج غير مريم وبأعلى صوت مرسي واروح هناك على التحرير من اللي موتني موتني لا لا يا حاج لا والله مرسي مرسي مرسي دكتور مرسي يا ربنا يثبت اقدامه فيها
سمعتم في من النصارى اللي بيؤيد اهي واحدة بالصليقة وطبيعتها العادية اسمعوا بتقول ايه مش عاجبه 63 و8 من عشرة نجيب سويرس مش عاجبه اصل هو اللي هيمشينا على مزاجه هو عايز يمشينا على مزاجه هم مش عايزين الا اللي هم عايزينه انت لا انت جبتها بالاكثرية من باب بتاعكم مش نافع انتوا عايزين ايه بالظبط انا اريد ان افهم ماذا تريدون وبعدين اول ايه من قبل يا اخي اي حاجه التزوير التزوير التزوير التزوير مع ان انا وريتكم شيء من التزوير اسمعوا كده ناشطون يطردون جورج اسحاق خارج اللجنه لقيامه بتوجيه الناخبين للتصويت بلا أقدم عدد من الناخبين على طرد جورج إسحاق عضو جبهة إنقاذ مصر آه ده كان دخل واتعمل له محضر على فكرة اتعمل محضر واتسجلت هذه الواقعة مين اللي بيوجه الناس بقى ومين اللي بيبدأ التزوير ومن الذي يفعل هذه الأشياء حاجة عجيبة يا أخي العجيبة إن ما زال بعض الإعلاميين يتكلم مع الناس بكلام والناس بتصدقها يكذب والناس تصدقه ويفتري والناس بتصدقه انا عايز اذكر الاستاذ محمود سعد الاستاذه منى الشاذلي عايز اذكرهم بان الكذب ده مصيبه كبيره قوي كذب مصيبه كبيره قوي ان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال في روايه ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا هو في ما هو حاجه من الاثنين يا اما بيكون بيكذب يا اما لا يعلم جهل ان كان لا يعلم فلماذا يتكلم بجهل وان كان يكذب لماذا يكذب في اي شيء اسمعوا كده والدستور موجود ومتوزع ما بين الناس اسمعوا وهو بيتكلم على المادة 11 مع منى الشاذلي محمود سعد ومنى الشاذلي اسمعوا بيقولوا ايه وبيقولوا على حاجة مش موجودة اصلا في المادة اسمعوا
ال- المادة 11 الدولة والمجتمع مسؤولين عن الأخلاق ومش عارف إيه والكلام ده فتلاقيه بيقول لك إحنا شلناها وهي في الدستور قدامك تعملي فيه إيه؟ يقول لك دي إحنا شلناها يا أستاذ دي موجودة قدامي كانوا الدولة والمجتمع هم يعني إيه شالوا الدولة هم والمجتمع؟
شالوا شالوا المك... ال...
شالوها في عشرة لا قالك وافراد في المجتمع لا، قالوا مش افراد أفراد، في لا، الم- دي الدولة افراد و- اتشالت دولة والمجتمع دي في 11 في المادة 11 شوفيها هتلاقيها 10 فيها الدولة بس 10 شالوها من 10 موجودة في 11 مم.
يعني ايه فسريها لي كده يعني ايه الدولة والمجتمع طب الدولة مفهومة
رقم 11 فين كلمة المجتمع اللي موجودة وهي بتقول أفراد من المجتمع فين كلمة أفراد المجتمع وفين كلمة المجتمع اللي موجودة حاجة عجيبة ويتكلموا في الموضوع والناس تصدق وفي ناس بتصدق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هو ده حاجة من الاتنين يا جماعة يا إما حد يا إما كذب يا إما جهل إن كان كذبا فلما الكذب وإن كان جهلا فإن كنت جاهلا فلماذا تخرج علينا بهذا الجهل وتضلل الناس وبمناسبة الجهل من المضحكات من المضحكات للأستاذة منى الشاذلي إنها بتقول على الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله وبارك الله فيه إن الراجل ده من آسيا الراجل مواليد اسكندرية الشيخ معروف الشيخ معروف يقول ده ده من آسيا واحد جاي من آسيا اسمعوا كده الموقف ده لمنى الشاذلي وهي بتنسب الدكتور محمد إسماعيل لأنه جاي من آسيا طالما مش عارفة بتتكلمي ليه بس انت مش عارفة هو منين اعرفي الأول اعرفي الأول وبعدين اتكلمي اسمعوا الموقف ده وشوفوا الموقف ده ويني على آه، آه، اللغو آه، الذي أحسنت.
الذي يقال هنا وهناك على ألسنة من آه، يتمحكون بال- بالسنة آه.
وبالإسلام و... وبالصحابة للأسف
أحيانا يحصل آه، عدوان على الأعراض بنجد بعض الإسلاميين بحجة الحمية الإسلامية والغيرة على الدين بيبدأ يقع هو في أشياء إذا كانت في شريعة إسلامية مطبقة هو يطبق عليه حد القذف كالذي يتكلم على الخيام وفيها كذا وكذا ويبدأ يقذف الناس في أعراضها ده عدوان لأنه أنت بتتهم اتهاما لا يستوفي الشروط الشرعية ولا يستوفي النصاب الشرعي طبعا مش محتاجة فتاكة ده مش الشيخ الحويني ده الشيخ محمد إسماعيل أحد ال- أحد الدعاة المسلمين في آسيا اللي اللي, اللي هاله ما سمعه أو ما ورده من مصر لو لسه.
والحقيقة
لا مش أحد الدعاة البارزين في آسيا ولا حاجة إنما هو في أفريقيا في مصر في اسكندرية مسقط رأسه مواليد اسكندرية لا حول ولا قوة إلا بالله وخدوا بالكم لاحظوا أن الدكتور محمد إسماعيل كان بينبه على مسألة مهمة جدا الألفاظ النابية نحن كدعاة ينبغي علينا ألا تخرج منا مثل هذه الألفاظ ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء نحن لا نقابل الشتيمة بشتيمة ولا نقابل السب بسب إنما نريد أن نوضح للناس وأن نبين للناس يقول لك المشايخ دي بتطلع تعمل ده الواحد فيهم لما بينفعل بيحمر وجهه من أجل الحق كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يصعد على المنبر يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وكأنه منذر جيش صبحكم ومساكم ده مش- مش تهديد ده من خوفه على الناس من حرقته على الناس ده حتى قال الله تبارك وتعالى له فلعلك باخع نفسك ب- بخعت الدجاجة نفسها يعني قتلت نفسها يعني انت هتقتل نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الحزن عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فأحيانا الشيخ الداعية مننا أحيانا بيحترق صوته بيعلو أحيانا بيحترق لكن ما يسبش ولا يشتم ولا الكلام ده انتوا عايزين بقى تشوفوا ال- شيء من الفتوانة طب اسمعوا الموقف ده لعمرو أديب وهو بيقول إن هو عايز خيرة الشاطر يبقى رئيس الوزراء اسمعوا بالطريقة ازاي وشوفوا الأسلوب اللي هما بيقدموه للناس شوفوا الأسلوب ازاي وبيعيبوا على المشايخ وبيعيبوا على بعض الدعاة شوفوا هما أسلوبهم ازاي اتفرجوا على عمرو أديب
وبصراحة بقى هتقولنا خيرة الشاطر رئيس وزراء انا عايز خيرت الشاطر رئيسا لوزراء مصر وعايز اخش على الصفحه عايزين خيرت الشاطر رئيس الوزراء وامضي فيها انا عايز خيرت الشاطر رئيس وزراء انا عايز اتفرج بقى ده عم النهضه ده ابو النهضه ده هو ده اللي عم مشروع النهضه انا عايزه يشتغل بقى انا عايز الكلام يا جماعه يتحط بقى على الترابيزه خلاص الراجل انزيل ده ملوش دعوه بالموضوع ده ما عندوش مشروع نهضه انا عايز خيرت الشاطر بقى هاتولي الزغلول الكبير المعلم نفسه بشنطته بفلوسه بعلاقاته باستثماراته ينعنش البلد بقى انا عايز اشوفك وانت بتشتغل يا خيرت يا شاطر انا عايزك تاخد فرصتك للاخر انا عايز اتفرج عليك وانت بتعمل البلد دي قطعه من اوروبا او قطعه من تركيا او قطعه من افغانستان انا عايز اتفرج على الشطاره انا عايز اتفرج على شغل الاقتصاد هاتوا لنا واحد بقى بيفهم في الاقتصاد هاتوا لنا المعلم الكبير خيرت الشاطر وليه صفحه وليه صفحه عايزين خيرت الشاطر ليه ده انا بقول اهو بكل قلبي ده انا مش عايز خيرت الشاطر بس انا عايز ال 30 وزير اللي موجودين كلهم من مكتب الارشاد كلكم انا عايز اتفرج بقى على التجربه وهي شغاله واحنا كلنا وراك انا وراك يا خيرت وانا مغمض عش- ده النهضه يعني هو في حد عايز اكتر من كده اما وقد استقرت البلاد زي ما انتم شايفين بعد الدستور العظيم واما وقد آه، انتبهت مصر لكل الاشياء ولكل ال- ال- الاشياء الجميله هاتوا لنا بقى يا جماعه حد طب نعمل مليونيه نطالب فيها بخيرة الشاطر انا بتكلم والله انا لا انا ما بهزر انا عايز بقى التجربه الاقتصاديه الاسلاميه توضع على الارض ويتم اختبارها اه بلاش بقى ايه آه، انا انا مش عايزك يا اخي كل انجازاتك تنسب لحد تاني كل شغلك اللي اللي, اللي في الظهر ده واللي واللي في الباطن علشان تسند البلد يا اخي احنا عايزين نحييك بقى ومش عايزين نسمع عن اجتماعات في تركيا واجتماعات في قطر وقرارات هنا ومستثمرين جايين وفلوس هتيجي وليه؟
من غير ما نعرف مين صاحب الخطه ومن غير ما يا يبان عم- صاحب الخطه وياخد حقه من التقدير انا عايز اسال
إيه رأيكم في الأسلوب ده؟ ليه ما حدش بيتكلم لما بييجوا يطلعوا يتكلموا أسلوب الدعاء أسلوب الدعاء في ناس بتنفر أسلوب الدعاء أسلوب الدعاء ما شاء الله يعني برضه في إعلاميين أسلوبهم طيب جدا ومؤدب جدا ومحترم ووقور بسم الله ما شاء الله يعني المشاهد وهو قاعد بيسمع بسم الله يعني يأخذ منه السمت والأدب قبل أن يأخذ منه الكلام عارف في من اصعب كلمه عليا مش كلمه خيرت الشاطر ولا رئيس وزراء ولا الطريقه دي اصعب كلمه عليا لما قال عايزين التجربه الاقتصاديه الاسلاميه توضع على الارض عشان نحكم عليها تجربه اقتصاديه اسلاميه انت عارف لما نجيب اقتصاد اسلامي احنا هنجيب الضوابط بتاعته منين ده الضوابط بتاعته من القران من سنه النبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله والناس بتسمع عادي محدش بيستنكر ان ده بيهاجم اهو وانت تحطها وتحكم على اقتصاد اسلامي طب ما تحكم لنا كده على الاقتصاد العلماني كان حلو الاقتصاد العلماني قدمنا بسم الله ما شاء الله الاقتصاد الاسلامي العلماني ناجح يعني انت شايف ان الربا ما هو سقط امريكا وسقط كم مكان عمل ايه الاقتصاد دون شريعة الله تبارك وتعالى ودون الضوابط الشرعية لمعالم الاقتصاد برضو قبل ما أختم من ضمن الأشياء المهمة مراته لميس الحديدي برضو كانت بتتكلم في البرنامج بتاعها هنا العاصمة على قناة ال CBC وقالت احنا عايزين الرئيس محمد مرسي يفكر جديا في تولي المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا للحكومة أنا مش عارف هل هم كانوا في البيت متفقين مع بعض ولا في إيه مش عارف ال الكلام وأضافت الحديد اليوم الاثنين إن الشاطر رجل قوي يعرف ماذا يريد كما أنه رجل تجارة ونريد أن نرى قدرته في العمل على الأرض قائلة نريد رئيس حكومة من الإخوان إلى آخره العجيب ان في حاجات انا من الاعلام ما علقش عليها التعليق اللي ينبغي يعني لو كان عملته ح- اخوه شوفوا كان حصل ايه عرض عسكري بالتحرير لارهاب اولاد أبي إسماعيل الشيخ حازم يعني أبو إسماعيل المجموعة المتقاعدين ومجموعة وعملوا عرض عسكري وإظهار قوة إيه رأيكم في العرض العسكري ده لو كان حبة إخوة عملوا عرض عسكري في أي مكان كان يا ترى إيه اللي حصل وكان الإعلام قام إزاي ال- المجموعة اللي, اللي ت- والقضية اللي اتكلموا عليها والطوبة اللي جت عند الزند ومش عارف ايه انا بس عايز اختم سريعا شقيقة متهم من ضمن المتهمين في في طوبة اللي اترمت على المستشار احمد الزند بتقول وكلاء النيابة عذبوا اخي بالصعق الكهربي اسمعوا نفت نيفي نيفين عيسى عبد الرحمن شقيقة عبد الرحمن عيسى أحد المتهمين في الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مصر الأحد الماضي أن يكون شقيقها فلسطيني الجنسية قالوا ده فلسطيني ومن حماس هو وحركة حماس ش- هو هو مش فلسطيني ولا حاجة ده والده من فلسطين هو مصري ومولود في مصر فبتقول أن يكون شقيقها فلسطيني الجنسية مؤكدة أنه مصري ويحمل الجنسية المصرية ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي مشيرة إلى أن والده فقط هو الذي يحمل الجنسية الفلسطينية وأكدت شقيقة عبد الرحمن عيسى أن أخاها تعرض للصعق بالكهرباء من قبل وكلاء النيابة أثناء التحقيق معه في قضية اتهام بالاعتداء على رئيس نادي القضاء وكنت قرأت خبر كده آه، للمحامي أخونا ممدوح آه، إسماعيل وذكر أن آه، المستشار أحمد الزند طلع المسدس بتاعه وأشاروا زي ما في وكلاء نيابة طلعوا المسدسات لا حول ولا قوة إلا بالله وكان بيعلق أنه إن بينتقل الآن أحمد الزند من متهم من جاني من مجني عليه لجاني كان نفسي المقطع الأخير بتاع إبراهيم عيسى ده وهو بيتكلم بيقول للإعلاميين أنتوا مش مؤثرين في النهاية خطبة الجمعة بتضيع كل حاجة لا أنا عايز أعرفك على حاجة وعايز أقول لإبراهيم عيسى ولغيره حاجة ولنا جميعا ولنفسي أولا يقول الله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إن كان اللي أنتوا بتقولوه هو اللي بينفع الناس هيمكث في الأرض إن كان اللي احنا بنقوله هو اللي ينفع الناس هيمكث في الأرض إن كان اللي بتقولوه زبد هيكون جفاء وإن كان اللي بنقوله زبد هيذهب جفاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا مهما كانت الغيمامة ستنكشف بإذن الله سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله والنصر قادم والله معكم عليكم أن تتعلموا وأن تعملوا ولا تيأسوا وثقوا في ربكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا وانصر